السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني وأخواتي في الله أنت ممكن تعيش من غير أكل 40 يوم وممكن تعيشي من غير مية 3 أيام وممكن تعيش من غير هواء من غير نفس 8 دقايق ولكن مستحيل تعيش من غير أمل ثانية واحدة مستحيل انت ممكن تعيش من غير كلى اسبوع وممكن تعيش يا ربنا يعافينا ويعافيكم جميعا يا رب وممكن الانسان يعيش من غير كبد ثلاث ساعات ولكن الانسان ما يقدرش يعيش من غير امل ولا ثانيه واحده عشان كده اللي بينتحر هو بينتحر ليه هو بينتحر مش لان حصل له فشل في عضله القلب ولا فشل في الكلى ولا فشل في الكبد لانه حصل له فشل في الاحساس بالالم بالامل لما حصل فشل في الإحساس بالأمل طلع يجري على مترو يرمي نفسه تحته أو يجري على نار يرمي نفسه فيها أو يجري على بلكونة يرمي نفسه منها أو يجري على شريط دواء يبلعه عشان يموت لأنه فشل ثانية واحدة بس فشل في الإحساس بالأمل عشان كده عارفين اللي بينتحر ده يا شباب اللي بينتحر ده لو في اسود لحظه في عمره فشل فيها في احساس بالامل بدل ما يجري على مترو يرمي نفسه تحته جري على ربنا صرخ له وقال له يا رب اللحظه ده ايه لحظه السواد ده ايه هتبقى اعظم لحظه فرج في حياته وهتبقى اعظم لحظه امل في حياته ربنا يحيي الارض بعد موتها الارض الجرداء دي بتبقى جنه واعناب ونخيل وفواكه وكريز ومانجا وتفاح ازاي ربنا سبحانه وتعالى السر عنده السر اللي بيحول قلبك من الشقاء للسعاده عنده السر اللي بيحول وجهه نفسيتك تماما عنده اه لو قلبنا اتملى بالامل في الله سبحانه وتعالى عشان كده انا معايا ايه ليكم النهارده هي الآية كلها ثلاث كلمات بس تملى القلب بالأمل وهو يا جماعة النجم النجم في الدعوة إلى الله هو النص النجم هو قال الله وقال رسول الله هو ده النجم مش كلامنا مش حركاتنا مش البادي لانجوج بتاعت الداعية مش ال... النجم هو قال الله بس احنا بس الداعيه ده وظيفته عارفين لما كنا نقف في مستشفى الطوارئ اول ما اتخرجنا من كليه الطب فكان يجي واحد ايده مفتوحه نقوم نخي... الشقين ايده بقت شقين نخيط له نضم نضم الشقين على بعض ونقول له تعالى بعد اسبوع نشيل الخيط بعد ما خلاص الشقين اتلضموا مع بعض الجلد رجع لبعضه تاني اهو قلبك والقران بقوا شقين بقى بينهم فجوه كلام الدعاء الى الله هو وظيفته زي خيط الجراحه بيلم ما بين بين قلبك وبين القرآن بعد كده خلاص كلام الدعاء ما عادش أصلا بقى القرآن هو اللي بيشحن قلبك بقى القرآن هو اللي بينور طريقك خلاص بقيت عارف سكتك وبقى زادك معاك وهو شديد المحال الله الله استطعمت بقلبك الكلمة بتاعت وهو شديد المحال يعني ايه وهو شديد المحال ثلاث معاني الثلاثة اخطر من بعض اللي انا اقولهم طبعا في معاني تانية المعنى الاولاني شديد المحال شديد الحول والقوة شديد الحول والقوة يعني ايه فيش حاجة ربنا ما يقدرش يعملها فيش وضع ربنا ما يقدرش يغيره فيش أزمة ربنا ما يقدرش يفرجها شديد المحال شديد الحول شديد القدرة على تحويل مجريات الأمور تحويل مجرى طموح نفسك أصعب من تحويل مجرى نهر النيل تحويل حياتك من الألم للأمل تحويل مجريات الأمور اللي احنا خدناها في المقطع اللي قبل اللي فات احفظ الله تجده تجاهك ان مجريات الأمور تتحول وتبقى في مصلحتك بدل ما هي كلها ضدك كل حاجة تبقى في مصلحتك كل الظروف تبقى خدامة عند مصلحتك وعند اللي انت تريده انتوا متخيلين يا جماعة يعني ايه شديد المحل شديد القدرة عظيم القدرة على تحويل مجريات الامور وعلى تحويل اي حال مفيش مرض ربنا ما يقدرش يشفيه مفيش امتحان ربنا ما يقدرش ينجحك فيه مفيش ازمة ربنا ما يقدرش يحلها مفيش فقر ربنا ما يقدرش يرفعه عنك ويغنيك فيش مشكلة عند ربنا ربنا ما عندوش مشاكل المشاكل عندنا احنا وعلى قد يقينك على قد ما المشاكل بتتبدد طب ايه علاقة ده يعني يعني ايه شديد المحال كده قبلها بسطرين ربنا بيقول ان الله لا يغير ما بقوم حكام ظلمة وفساد وفجور وعري وتضييع لشرع الله وفقر وبطالة وعنوسة وهرب واقع رهيب واضطهاد لأهل الدين وغلق القنوات الدعوة إلى الله يا رب الواقع صعب قوي فربنا بيقول للصحابة هم مخنوقين من الوضع الخانق في مكة إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم عايزين أغير أبو جهل وأبو لهب عايزين اغير الرايات الحمر والزنا العلني عايزين اغير المنظر اللي مقطع قلوبكم والناس قاعده تطوف حوالين الكعبه وتقول يا هبل اشفي ابني ويا مناه رجع لي مراتي عايزين اغير الوضع عايزين اكلكوا تاني بعد ما اكلت ورق الشجر في شعب ابي طالب عايزين اكبر كسر قلوبكم بعد ما اتكسرت وهي شايفه النبي عليه الصلاه والسلام بيتضرب وبتمد ايديد المشركين عليه وهو بيطوف حوالين الكعبه في عامل حزن عايزين اصلحها عايزين اصلحها من عندي عايزين احول مجريات الامور وتبقى كلها في صالحها ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسكم ما بانفسهم غير اللي جواك الاول غير عبادتك غير استطعامك لذكر الله غير علاقتك بأسماء الله الحسنى اسمع دين اسمع دروس عن الله وعن الأسماء الحسنى اقري قرآن صلح علاقتك بربنا علي ال quality ال quality بتاعت ذكر الله تعرفي تقعدي ساعة تقولي لا حول ولا قوة إلا بالله ساعة تقولي يا جبار اجبرني ساعة تقولي يا ذا الجلال والإكرام أكرمني تعرف تسمع دروس عن أسماء الله الحسنى دلوقتي لأي داعية من الدعاء ربنا وفق وسدد لسانه في الكلام عن الله غير نفسك غير نفسك مع ربنا غير عبادتك غير سرعتك في تلبية تكبيرة الإحرام غير حجابك غير علاقتك بمراتك وبولادك خليك رحيم خليك جابر للخواطر غير اخلاقك غير علاقتك بالله ساعتها هغير لك كل حاجه هغير لكم الواقع فربنا بعدها قال وهو شديد المحال يقدر يحول كل حاجه شديد الحول والقوه قادر على تحويل مجريات الامور قادر على تحويل كل حاجه قادر على تغيير الواقع قادر على تغيير اي مشكله في حياتك قادر على ازاله اي عقبه السعادة قادر على التحويل والتغيير قادر مفيش مشكلة تستعصى عليه مفيش وهو شديد المحال ده المعنى الأولاني معنى بيملى القلب بالأمل قوي قوي قوي في الله المعنى الثاني المعنى الثاني وهم يجادلون في الله زي الملحدين الوقت هم قاعدين يالفوا كتب في هيجننهم هيجننوا يا عيني هي... هم عايزين يقولوا ان مفيش ربنا وخلاص باي طريقه اكتشفوا مذهلات في الكيمياء والفيزياء والاحياء بتدوم على دماغهم مش عارفين يعملوا ايه لسه كنت بتفرج الوقت على فيلم للرعد والبرق في السماء انا قاعد ابص على الفيلم واضحك اضحك السماء سوداء وفجاه بقى منظر مرعب وتشعبات رهيبه للبرق وحاجه رهيبه اقول يا رب طب الملحد هيقف قدام المنظر ده وهو شديد المحال محدش هيقدر يغلبه محدش هيقدر يغلب ربنا من اهل الالحاد واهل العلمانيه واهل المذاهب الباطله واهل محدش يقدر يغلبه محدش الملحدين هم قاعدين يتكلموا لما اكتشفوا بقى ان الكون مذهل في الدقه قال لك طب ما ممكن في مليون كون ولا مليار كون والكون ده اللي جه بالصدفه كده مع انه متنظم ومترتب ومتسنتف ومتحنتف وم... يا راجل يا راجل ده انت رافض كلمة وجود اله لانك بتقول ده ميتافيزيكس انتوا بتخلونا نروح لكلام لا ما ينفعش قياسه وما ينفعش انكاره وده مش العلم تقوم تحدفني الحدفة دي يا ظالم يا ضلالي وبيسموكوا علماء تقوم تحدفني الحدفة دي تقوم تقول لي ان في مليون آه معلش الكشاف اللي قدامي تقوم تحدفني وتقول لي ان في مليون كون مليون كون ومليار كون تاني انت ما تعرفش عنهم حاجة و... و... انا مش عارف احصي الكون اللي انا عايش فيه تقوم تحدفني على أكو... طب ما انا ما اعرفش اقيس ده ولا اعرف انكره ولا اعرف اقول لك ده صح ولا غلط ولا اعرف اقيسه اشمعنى ده بقى علم والكلام عن الله بقى مش علم اشمعنى وهو شديد المحال يعني ايه وهو شديد المحال يقول لك ما حل يقول لك ما حله اي حاججه ما حله اي جادله يعني ايه المماحله المجادله يعني ايه المجادله يا شباب يعني ايه المجادله يعني ان واحد عنده حجه وقاعد يدي الحجه قدام التاني هي دي المماحله وهو شديد المحال شديد الحجه قوي الحجه الله سبحانه وتعالى حجته بالغه علماء ال ال ال الطب هيتجننهم هيتجننوا انا ما انساش جنون عالمه اجنبيه وهي بتقول انا يعني ازاي النطفة الحيوان المنوي بقى جنين بتقول ده بالظبط بالظبط كده زي طوبة بقت برج مكون من ألف دور الطوبة بقت برج بالمونة بالاسمنت بالسيراميك بالحمامات بالمطابخ بالأجهزة الكهربائية بالأسقف المعلقة بالكهرباء بالسباكة بالنجارة ازاي ده بقى ده ذهول علماء الفيزياء وعلماء الكون مذهولين مذهولين علماء اليونيفرس والكوزموس مذهولين مذهولين بيقولوا طب يعني ازاي الانسان عايش في الكره الارضيه وسط الاشعه الكونيه وسط السدم والمجرات والوحوش بيقولوا ده العلماء الملحدين هم اللي بيقولوا كده بيقولوا ده بالظبط زي واحد وقفناه وعمناه شل عمنا عينيه وكتفنا ايديه وكتفنا رجليه وقمنا جايبين 100 واحد معاهم رشاشات وكلهم قناصين وقعدوا يضربوا عليه بالرشاشات يا رب وقعدوا يضربوا عليه وفي الاخر بنبص لقينا ولا طلقه جت عليه ازاي الانسان نجا من كل المخاطر الرهيبه اللي موجوده في الكون دي ازاي الكره الارضيه لسه سليمه وسط الكون المرعب اللي احنا عايشين فيه هيتجننوا يا جماعه هيتجننوا ما انساش عالمه اجنبيه مش فاكر أم- يعني ما ما اعرفش امريكيه او اوروبيه وهي بتتكلم عن المخ والاعصاب ومراكز المخ بتقول الشيء اللي بيذهلني هي الشيء اللي بيذهلني ان مراكز المخ ما حدش علمها ده مركز سمع وده مركز بصر وده مركز ت- ت- اتخاذ قرارات وده مركز شم وده مركز كتابه وده مركز مسك القلم وده مركز نطق وده مركز ترجمه معلومات وده مركز تحريك للعضلات وده وده وده بتقول اللي بيذهلني ان الجسم الانسان عامل بالظبط زي واحد كتب سيناريو مذهل وطلع الممثلين على المسرح ما فيش حد عرف اي ممثل دوره ولا في مخرج فهم كل ممثل يأدي دور ازاي واول ما الممثلين طلعوا على المسرح كل ممثل عمل السيناريو بالظبط بذهول باعجاز بتقول كل خلايا في الجسم ادت دورها الكبد الكلى المخ مراكز المخ ومحدش علمها اتعلمت أج... خلايا المناعه اتعلمت ازاي كل خليه عرفت دورها ازاي عرفت ال... ال... الميكروب اللي بتهاجمه ازاي عرفت تخصصها ازاي ازاي سبحان الله هيتذهلوا فالملحدين بقى هيتجننوا عشان كده وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال بالظبط كنت بقول لبعض اخواني بقول لهم الملحدين الوقت عاملين زي ايه بعد قوانين الفيزياء والكيمياء والاحياء المذهله اللي اكتشفوها في ال في ال في العشرات السنين اللي فاتت فبقوا مش عارفين ينكروا وجود الله بقول لهم عاملين بالظبط زي ناس دخلوا مصنع ملي... يا رب يا رب هداك يا رب اللهم اهد قلوبنا اللهم يسر لنا الدعوه اليك يا رب لاخر لحظه في اعمارنا زي ناس دخلوا مصنع مذهل فهم عايزين ينكروا ان المصنع ده له صانع او حد بناه فتخيلوا بقى عايزين يقولوا ازاي الارض اصلا اتخلقت من غير خالق الارض بتاعت المصنع وازاي المصنع اتبنى ازاي المكن اتصنع وازاي المكن دار وازاي الانتاج طلع وازاي الانتاج اتوسع وازاي المصنع مدار ومرتب وماشي زي الفل من غير ما يكون في صانع ولا خالق ولا مدير ولا مجلس اداره ولا ولا ولا اي حاجه خالص فبقول لهم هم محتاسين مش عارفين هيجيبوا الكون ده ازاي سبحان الله العظيم وهو شديد المحال عظيم الحجه مش هيغلبوه خلي بتوع الالحاد يعملوا اللي هم عايزين يعملوه الاكتشافات العلميه بتديهم على دماغهم بتصفعهم صفعات مذهله وهم في الاخر الحاجه الوحيده اللي بيهربوا لها دلوقتي يبقى في عدد مذهل من الاكوان عدد لا نهائي من الاكوان واحنا جت معنا عارفين بالظبط واحد دخل لها اوركسترا مذهل اوركسترا قاعد يعزف الحان مذهله فهو مش عاي يعني لا لا لا لا مفيش حد عمل اللحن ده ولا حد وزع اللحن ولا حد درب الاوركسترا ولا حد امال هي ايه قال لهم بقى استهتوا الاناهه ايه بقى يا عم قال لهم ده في مليار مليار مليار اوركسترا كلهم بيغنوا نشاز والاوركسترا دي جت معاه بالصدفه يعني يا راجل انت مش قادر تفسر خلق كون واحد قمت تدخل نفسك في خلق مليار كون يعني سبحان العظيم ورطت نفسك اكتر واكتر سبحان الخالق العظيم المعنى الثالث بقى الخطير وهو شديد المحال ده معنى مرعب بقى مرعب لكل اللي بيجادل ربنا مرعب لكل اللي بيغير شرع ربنا مرعب لكل اللي بيحد ربنا محلت السماء او امحلت السماء ما نزلتش ولا نقطه مطر قطعت المطر مش الحنفيه هدت وبقت سرسوب ميه او نق بتنقط ده المحبس نفسه اتقفل امحلت الارض ما عادش ولا نبته خضراء بتطلع شديد المحال شديد القدره على ان يقطع عنهم كل شيء يقطع عنهم النعم كلها تمحل الارض والسماء هم قاعدين يجادلوا في الله وربنا ينزل المطر وربنا يطلع الفاكهه والنبات وربنا يمشي الاكسجين 21% زي ما هو وربنا ي- يكرمهم وي- وي- ويخلي زوجاتهم تحمل وي- وي- ويخلوهم اباء ويخلوهم ازواج وربنا ينعم عليهم وربنا يرزقهم وربنا يضحكهم ويفرحهم ور- وربنا سبحانه وتعالى بيعملوا كل حاجه فربنا بيقول لهم انا اقدر ان انا اخلي الدنيا كلها تمحل من حواليكم يعني انتوا عايشين في رفاهيه انا اقدر اقفل المحبس بتاع النعم اخليها سواد في سواد اخليها خراب في خراب وممكن ده في القبر وممكن ده يوم القيامه وممكن ده في جهنم والعياذ بالله وممكن ده في الدنيا ان الدنيا تبقى خرابه تهديد مرعب ايه عظيمه قوي يا جماعه وهو شديد المحال وهو شديد المحال حاجة جميلة انك انت تبقى بتقول مقطع عن ربنا وعن الدين وفي وفي بره واحد بينادي بالميكروفون تقريبا يعني بائع بيبيع بصل او حاجه زي كده وقاعد ينادي بالميكروفون بره فانا سبحان الله العظيم يعني يعني سبحان الله العظيم الدنيا كلها بتبتغي الرزق انا وانا نايم دلوقتي قاعد افكر كده اقول يا رب الشارع اللي انا ساكن فيه ده فيه يا جماعه حوالي يجي 1000 اسره كده ولا كل بيت من دول يا رب وراه قصه لطف من لطفك وراه قصه رزق فلان انا عارف فلان ده اللي جاب الشقه دي اديته عقد عمل كذا سنه ورجع اشترى الشقه وفلان ده يا رب ده مهندس اه اديته وظيفه كذا فرجع اشترى الشقه وفلان ده يا رب وارث فاشترى شقه يا رب كل الدنيا كريمه يا رب يا رب ورا كل بيت مقفول قصة ستر وقصة لطف و... يا رب يا رب بترزق الكل وبتكرم الكل وبترحم الكل و... وأنه هو أضحك وبتفرح قلب الكل وبتراضي الكل يا رب وهو شديد البحال يبقى شديد المحال ثلاث معاني المعنى الأولاني شديد الحول والقوة ربنا يقدر يحول مجريات الأمور كلها ربنا احفظ لا تجده تجاهك يعني كل وجهة الأقدار تتغير وتبقى في مصلحتك كل وجهة الأمور تتغير مسار كل شيء يتغير ويبقى في اتجاهك احفظ الله تجده أمامك أنت مزنوق وواقف في ورطة وفجأة لقيت واحد صاحبك مليونير واقف قدامك ايه ده انت ايه اللي جابك هنا انت مالك ايه اللي جابك انت هنا انا في زنقة طب تعالى اما احلها لك هتلاقي ربنا معاك هتلاقي ربنا معاك من حيث لا تحتسب شديد الحول والقوة المعنى الثاني شديد المحال أي عظيم الحجة مش هيغلبوه مش هيغلبوه كلهم سخ- هوكينج ولا الاسماء بتاعت ال- ال- علماء ال- علماء من جهال الالحاد اللي قاعدين ينشروا الالحاد ولا هيقدروا يغلبوا ربنا ايات ربنا مذهله والله العظيم يا اخوانا انا الايام دي قاعد اذاكر اذاكر في ال في ال neuro والجهاز العصبي والغدد الصماء النص جرام بتاع المخ ده بتاع ال pituitary gland ده الغده النخاميه اللي بيفرز 16 هرمون اي هرمون منهم يقل يقلب حياتك ربنا يرزقنا اليقين والعافيه وقعد اذاكر بقى في امراض الكلى امراض الكلى دي كلها يا جماعه قصه الكلى دي كلها حته غشاء حو- يعني 10 نانو ولا 5 نانو لو باظ حياتك كلها تتدمر حياتك كلها تبوظ حاجه مش ممكن غشاء بيمنع البروتين انه ينزل في البول بيرجع البروتين للدم تاني الغشاء ده بس لو باظ شويه والبروتين بدا ينزل حياتنا كلها اتدمرت وبدا الانسان يدخل في الفشل الكلوي وب... سبحان الله سبحان الله سبحان الخالق العظيم نعم ربنا مغرقانا في جسمنا وحوالينا كل حاجه في حياتنا نعمه بتنطق بحمد الله يستاهل الحمد سبحانه وتعالى شديد المحال قوي الحجه لن يغلب الله لن يغلب الله اللي يقرا شويه في التدبر في خلق الانسان ويدخل على اليوتيوب ويدور على مقاطع اعجاز خلق الغدد الغدد اعجاز خلق المخ اعجاز خلق الجسم اعجاز خلق الدم اعجاز خلق القلب هتوه هتوه. اعجاز خلق الفلك اعجاز خلق الطيور اعجاز خلق البحار اعجاز خلق الانهار ربنا خلق في الدنيا انهار انا عدد الانهار على الارض لا يحصى عدد الانهار اللي فوق الالف كيلو متر بس 164 نهر شوفوا رب العالمين شوفوا ربوبية الله للعالمين شوفوا ربنا مغطي الدنيا بالخير ازاي سبحانه وتعالى المعنى الثالث من المحل ال... ال... ان قفل المحبس انقطاع النعم تماما ان ربنا يقدر يخلي حياتهم خراب لو فضلوا ي- يحجوا ربنا اخر نقطه بقولها بقى قبل ما اسيبكم وانا بصراحه مش قادر ابطل لانه كلام عن الله ك- في ميزاننا ان شاء الله يا جماعه يوم نلقى الله يوم ندخل قبورنا يوم نلقى رب العرش العظيم اخر حاجه شداني قوي فيها شديد المحال ان المحال على وزن انفعال الفعال تدل على الاستمرار ايه بقى الجريمة وهم يجادلون الجدال يبقى الجريمة جدال والعقوبة محال الجريمة على وزن فعال والعقوبة على وزن فعال شفتوا بقى الجزاء من جنس العمل ازاي فالعقوبة جت محال هيفضل المحل يزيد وتفضل العقوبة تزيد والتقييد يزيد وال- والت- والخنق يزيد وال- ومنع النعم يزيد هتفضل تزيد عليهم والعياذ بالله ليه لان هم بيعملوا جريمة الجدال برضه لانهم قاعدين يزيدوا في الجدال كل ما الايات ربنا تزيد اكتر يزيدوا في الكفر اكتر جزاء من جنس العمل سبحان الله سبحان الله عشان كده قبلها ربنا بيقول في سوره الرعد برضه وقد خلت من قبلهم المثلات يعني العقوبات التي تماثل الجرائم ده معنى من المعاني يعني ان كل عقوبه ربنا قدرها على انسان انما هي تماثل جريمته جزاء من جنس العمل نسال الله ان يعاملنا بفضله نسال الله ان يعاملنا بفضله ليجزي الذين امنوا وعملوا الصالحات من فضله كنت لسه بقراها الوقت فبقول هو ربنا هيجزي الذين امنوا وعملوا الصالحات سوره الروم هيجزي الذين امنوا وعملوا الصالحات من فضله بقى يوم القيامه ولا هم اصلا لما امنوا وعملوا الصالحات كان ايمانهم وعملهم الصالحات ده فضل عليهم من ربنا يعني هو من فضله دي وصف لعملهم انه كان تفضل من ربنا عليهم انه رزقهم التدين والصلاح ولا من فضله ده وز- وصف لثوابهم قلت سبحان الله لعل الاثنين ان فضل ربنا هو الج... هو العمل وهو الجزاء يعني اهل الباطل اهل المعصيه العمل من انفسهم قل هو من عند انفسكم من خباء خ- خ- خبث طواياهم والجزاء من الله المؤمنين العمل من فضله والجزاء من فضله يعني المقطع ده من فضله فضل من الله انه من علينا ان احنا اتكلمنا عنه فضل من الله انه من عليك انك تسمع عنه ما الوقت 100 واحد قاعد يتابع اخبار الباطل واللغو واللهو وال- والكوره والممثلين وايش معنى انت اللي ربنا سمعك وايش معنى انت اللي ربنا سمعك ايش معنى اللي يسر لنا ان ممكن انا في دوله وانت في قاره تانية اصلا واحد بتسمعني دلوقتي وانا بتكلم عن ربنا سبحان الله مين اللي سمعك ربنا اسمع به وابصر بعض الاقوال اسمع به يعني سمع الدنيا بيه الدعوة تنتشر بيه وأبصر شوف كل حاجة بيه والمعنى الأقوى طبعا ما أسمع الله وما أعظم بصر الله ربنا يسمعنا ويرانا أسأل الله سبحانه وتعالى اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك نواصينا بيدك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا يا كريم يا رب يا كريم يا رب يا كريم يا رب حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك جزاكم الله خير